مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة الرحمة على قناة الرحمة الفضائية آه، احنا كلنا والكاست في استعداد تام لاستقبال جميع الاتصالات من جميع انحاء العالم على الارقام مبينه على الشاشه في اي استفسار في, في اي فرع من فروع طب الاسنان آه، اهلا ومرحبا بالساده المشاهدين الحقيقه النهارده احنا قلنا عايزين نعمل آه، كوكتيل نجمع ما بين آه، الام الاسنان وتشوهات الاسنان وامتى يدق ناقوس الخطر هنا واقول انا في مشكله آه، ومش شرط انها المشكله تبدو داخل الفم يعني مش مش شرط ان المشكله آه، تبدو في ال- في الاسنان يعني هي حاجه مبعوثه من اي organ من اي عضو من اعضاء الجسم وبيعكس هذه المرآه على الاسنان وبالتالي المفروض ان انا آه، آه، اشوف آه، ده سببه ايه عشان اقدر ان انا اتلاشاه والحقيقه في آه، كثير جدا من المشاكل آه، اساتذتنا وزملائنا آه، استشاريين الانف والاذن والحنجره والرمد آه، الحقيقه بيرجعوا لطبيب الاسنان في حاله ما اذا كان ال- المريض free ان هو ما عندوش حاجه مشكله في ودنه ولا في حلق ولا في الانف ولا في ال- في عينيه فبيعدوا الامر الى طبيب الاسنان عشان يبتدي يفحص داخل الفم ويشوف ايه المشكله احيانا مثلا على سبيل المثال آه، الام آه، ضرس العقل او الام ضرس او سنه ايا كانت وهي مفصوله او منزوعه العصب لسبب ما او الاخر لان هناك اسباب كثيره جدا ان ممكن المريض ما يشتكيش خالص نهائي من اي مشكله آه، بعينها ان يحط ايده على ضرس معين او على الجزء من اللثه او على قرحه في الفم او على اي سبب يؤدي الى الم ويبتدي يروح على طول باول توجهه الى آه، طبيب الاسنان وهديكم مثل قريب جدا بس خليكم معانا هناخد اتصال ونرجع لكم تاني الو ام ملك سلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور اهلا بيك يا ست الحمد لله ربنا يخليك بقول لحضرتك يا دكتور انا كنت اتصلت علشان خاطر بنتي اللي عندها سبع سنين وقلت لحضرتك السنه طالعه وفيها حاجات بيضه كده تمام فحضرتك قلت لي اعملي لها طبقات ترسبيه تمام فانا رحت للدكتور فقال لي لا ما ينفعش دلوقتي لما هي في سنه تانية جنبها لسه ما طلعتش مم.
فقال لي اصبري لما السنه اللي جنبها تطلع نشوف ده ضعف ولا ايه مم.
وقال لي ما فيش حاجه اسمها طبقات ترسبيه مم.
بس وكان عندها ضرس اللي هو المسوس ده ما رضيش يخلعه آه، نضفه لها وحشاه لها تمام بس يا دكتور في سؤال ليا انا بقى اتفضلي آه، سنان يا دكتور آه، السنان من جوه يعني بتعمل زي جير كده من جوه تمام بس يا دكتور فمش عارفه سبب حاضر حاضر يا ام ملك هرد عليكي فورا على طول بس يعني معلش ممكن ترد عليا دلوقتي اه هرد عليكي دلوقتي. طب خليكي معايا على- بصي يا ام ملك اولا الدكتور هو طبعا كلمه طبقات ترسيبيه يعني انت ما قدرتيش بالظبط ت- يعني تعرفي الدكتور ايه ايه المطلوب احنا قلنا لما يبقى السنه بيتلد او السنه طالعه فيها بطش بيضه بطش بيضة يعني السنة لونها مثلا سي أبيض مصفر وفيها بطش بيضة فبتبقى باينة البطش البيضة دي زي بالظبط الأبيض التباشيري بنخاف لأن طبعا دي بتدي طبقة خشونة طبقة الخشونة دي بتدي قابلية على سطح السنة لأن يترسب عليها بعض الأصباغ هذ- هذه الأصباغ بتحلل طبقة المينا لأن في المنطقة البيضة دي بتبقى طبقة المينا ضعيفة شرح تفصيلي اهو عشان حتى لو عايزه تسجلي الكلام وتبقي تبتدي تناقش فيه الدكتور احنا بنعمل ايه في حاجه اسمها فولرن ايل precipitation ترسيب طبقات الفلورين على سطح السنه يعني المناطق اللي هي طالعه already بيضه تباشيريه آه، خشنه بنرسب عليها بالليزر طبقات من الفلورين على عده جلسات عشان يتكون طبقه الفلورين على سطح السنه الخشن الابيض يبتدي يعمل طبقات عليها مع الجلسات فيبتدي ت protect ال enamel يحمي طبقه المينا والكلام ده documented والكلام ده آه، ما- يعني موجود ومش جديد آه، يعني آه، دي ده بالنسبه لي كأم مالك بالنسبه للاموره الصغيره اما بالنسبه لي ال- ليك يا ام مالك بالنسبه لترسيب طبقات الجير على سطح السنان من الداخل فده م- لازم حضرتك تعملي جلسات تنظيف بالموجات الصوتيه وبعد كده تبتدي على طول تاخدي آه، تستخدمي ال- آه، البعض ال tools الحاجات اللي هي بتحافظ على السنان من من ادوات الحفاظ على السنان زي الفرشه والمعجون والخيط المعالج بشمع وال toothpick باستخدام معين بعد استشاره الطبيب ولو في اي استفسار اخر ممكن يا أم مالك تكلميني بعد الحلقه هناخد اتصال ونرجع لكم تاني الو الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا عاوزه اسال حضرتك في سؤال يا ريت حضرتك تعلي صوتك شويه يا وتوطي فندم.
التلفزيون أيوة يا شويه دكتور. ايوه يا دكتور انا حضرتك انا رحت لدكتور اسنان فانا اصلا آه، دروسي كنت لا يا ريت الصوت حضرتك ايوه يتحسن يا عن فندم.
كده ايوه يا شويه دكتور ايوه يا دكتور حضرتك سامعني دلوقتي اه كده كويس اتفضلي آه، انا كنت رحت لدكتور اسنان فانا كنت على طول طول يعني كل ما اروح لدكتور اسنان سناني بتوجعني كان عندي مشكله في ال في ال في ال في اسناني فكل شويه بخلعها فرحت مم.
الدكتور دلوقتي فدروسي كلها اغلبها خلعاها فلما رحت الدكتور فراح قال لي لا ده انت لازم تقويم تعملي تقويم عشان خاطر اظبط ال- سنانك اصلا لان السنان لما بقت آه، بينها زي آه، فراغات فنامت على بعضها تمام فقال لي التقويم دوت لازم 7000 ونص okay ت- تمام آه، آه، المشكله ان انا مش عارفه هو عاوز هيعمل ايه بالظبط والمشكله دلوقتي ان انا بيجيلي صداع رهيب طب بص بص حضرتك عشان اللي انا قدرت استوعبه لان برضو الصوت مش واصل لي كويس آه، علي صوتي اكتر يا فندم اه يا ريت آه، حضرتك بقى اللي انا دلوقتي فهمته أنا شوفي بيجيلي- انا فهمت صح ولا لا حضرتك بتقولي ان اسنانك أيوة بدات فعلا.
تتحرك من مكانها وبدات تميل على بعضها بالظبط كده وحضرتك رحت لاحد الزملاء قال لك ان عشان نعدل السنان ديت يبقى آه.
لازم نعمل تقويم عشان السنان تترص جنب بعضها آه.
وبتتكلف كذا سيبك وبعد من كده التك...
نركب كمان سنا- آه، نركب دروس بس دروس ايه في منها متحرك بال بال- هي بال- بالمسامير فهتتكلف اه والمشكله ان انا اصلا دلوقتي بتعملي صداع بتعملي صداع رهيب ال- آه.
عدم وجود السنان ديت لان بيقول لي انا مش عارف ازاي طب انا بيقول عايز لي اسال مش فيها حضرتك صورة.
حض- حضرتك اسالك سؤال واحد بعد اتفضل يا اذنك يعني فندم.
حضرتك في اصلا في لخلخه بسيطه في السنان
لا آه، بصراحه الح- الحاجه لا تذكر لا حاجه لا تذكر اللثه آه.
فيها اللثه ملتهبه على طول بشكل مستمر
لا لا، مش مش ملتهبه بس بتوجعني يعني بح... لما بدوس عليها بتوجعني اه كلها بصراحه وبتعمل لي صداع رهيب امم يعني عامله لي عدم تركيز وعامله صداع جامد جدا فبقول له بيقول لي لا ده خطر لان ممكن ايه بيقول لي انت انت عماله تبري في اللثه نفسها فممكن توصل لل, لل... يعني ايه للعصب نفسه امم فانا مش عارفه اعمل ايه طبعا بصراحة.
بص طبعا بص حضرتك يعني أيوة.
انا انا ليا ليا حدود ليا مسافه في الرد على اسئله المشاهدين وهي أيوة.
المسافه ان انا اذا كان الامر واضح جدا وانا حاسس ان انا هرد كاني انا شايف ال- ال- الحاله قدامي أيوة.
هرد ب- بمصداقيه 100% لكن حاله حضرتك دي محتاجه اشعه بانوراما الاول ايوه يا فندم تتعمل فيلم اشعه اسمه بانوراما 3 دايمنشن ثلاثيه آه.
الابعاد ايوه تحدد لي كثافه العظم آه.
تحدد لي كفاءه اللثه تحدد لي آه، شكل السنان باقي منها قد ايه آه، في ال- في الجذور هل في اصابه حول الاربطه بتاعت السنان ولا لا ايوه المسافه المتبقيه هتسمح بان انا اجمع ما بين التقويم وما بين ال- التركيب ولا لا وانهي نوع من التركيب كذا سؤال حضرتك ده لازم ان انا عشان ارد رد كافي وافي حضرتك ترتاحي يبقى لازم انا اكون شايف الحلقه او على الاقل اكون شايف الاشاعه فحضرتك ممكن آه، بعد الحلقه من الدليل تاخد رقم تليفوني وتكلميني وانا اقول لك بالظبط ممكن تعملي ايه آه، الحقيقه يعني آه، احنا بنتكلم في حاجات يعني ايه م- يعني كل واحد بيبقى له رؤيه مش معنى كده ان ان انا صح او الطبيب اللي شافها غلط او او هو له راي هو طبعا بيبني رايه على المشاهده هو شايف الحاله ايه واخد منها case history كويس ويقدر يكون جا- اجابته تكون بالنسبه لها غير اجابتي انا تماما فعشان كده لابد ان انا عشان اقول رايي آه، لازم الحاله تبقى آه، في بعض الامور لازم الحاله تبقى انا شايفها عشان اقدر ادي قرار آه، آه، لا يعول عليه زي ما رجعنا لموضوعنا تاني وقلنا ان الام ال- الاسنان والتشوهات حاولت اربط ما بينهم آه، مثلا سي حاله مثلا واحد عنده آه، click TMJ يعني ايه يا دكتور click TMJ ده موضوع برضو بال- بال- بالمره نقوله كله كده ونعممه عشان خاطر ما حدش يقلق احيانا في سن مبكر او سن آه، متاخر بيحصل نوع من بيسميها الطرقعه في الفك اثناء المضغ طرقعة في الفك أثناء المضغ دي ببساطة شديدة جدا بيبقى نتيجة نقص في السائل في حاجة اسمها synovial fluid ده داخل كيس الكيس ده داخل قاع الجمجمة وبيتحرك عليه مفصل الفك فبالظبط زي ما واحد يقول انت عندك خشونة في الركبة او عندك نقص في ال- في السائل الزلالي او عندك آه، نفس القصة لان هو مفصل زيه زي اي مفصل في الجسم فبيبتدي يقل شوية ال- السائل ده آه، نتيجة آه، آه، عامل وراثي آه، ماشي okay نتيجة آه، خطأ في الجهاز المناعي ماشي okay نتيجة ضعف في التكوين ماشي okay يعني ايا كان السبب ال- المشاهد مش هيهمه غير العرض هو clicking TMJ طرقعة في مفصل الفك آه، اسبابها آه، احيانا بتبقى غير معروفه ومن أح- واسبابها احيانا تبقى معروفه وممكن نتلاشاها آه، علاجها علاج دايما بيبقى علاج مؤقت لان الحاله بتبقى مزمنه آه، ما يقلقش المريض خالص منها بس ما يحاولش يستنق لنفسه عشان خاطر ما يركزش ويبتدي الموضوع يتحول لمرض نفسي او وسواس يعني يبتدي يقول ده انا بطرقع اثناء الاكل لا ده انا اكيد عندي مشكله طب هعمل ايه ويبتدي يتسوق الاطباء فدي تدي تدي صداع ممكن آه، وبعدين يروح المريض مثلا دكتور انف والاذن لانه ما يعرفش ان دي حاجه خاصه بالاسنان بعد ما يتعمل كل الفحوص يقول له لا ارجع لطبيب الاسنان تاني طبيب الاسنان هو اللي يقدر يتعامل مع الحاله لان دي منطقته هو يقدر يقول رايه فيها ويبدو رايه فيها آه، زي مثلا آه، احيانا آه، ضرس لسبب او لاخر عشان انا لو قلت كل حاله اسبابها ايه وطرق علاجها ايه هنحتاج ع- عشرات الحلقات فانا هقول سي ضرس مثلا فاصل عصب نتيجه التهاب في انسجه اللثه وتسلل بعض المستعمرات البكتيريه والقضاء على مصدر التغذيه بتاع الضرس الضرس ده مش مدي اي الم للعيان يعني هو المريض مش قادر يحدد الالم ده فين ولا جاي منين لكن هو عنده الم مستمر صداع مستمر يبتدي بعد كده آه، ما هوش مدرك ان ده من سنانه يبتدي بعد كده يروح لدكتور مخ واعصاب اكتر من دكتور اكتر من اشعه اكتر من موضوع والاخر يطلع السبب ان عنده ضرس تعبان في بقه فلا بد ان احنا عشان كده احنا لما بنقول المتابعه مهمه لا هي مهمه جدا جدا جدا ومش متابعه مجرد بنكد اه يعني مش مجرد ان انا اروح للدكتور ويبتدي الدكتور يكشف عليا آه، بال- ب- ب- بالمعدات الكلينيكيه العاديه لا ده انا المفروض اعمل كل ال investigation احاول ان انا اعمل بانوراما 3D تطلع لي حاجه وابتدي اعمل periapical film يطلع لي حاجه وابتدي الدكتور يكشف عليا بال mirrors وبال percussion وبكل ادوات التشخيص يطلع لي حاجه ويبتدي يطلع قرار من الثلاث حاجات دول بحيث ان هو يحط المريض على آه، اعتاب الحقيقه ايه وازاي يقدر ان هو يتخلص منها وصدقوني مش بخساره ال follow up مش بخساره بالعكس ده الخساره الكبيره ان احنا نهمل وما نتابعش آه، زي مثلا برضو الام ضرس العقل يعني ممكن واحد يشتكي من يبتدي معاه بألم في الحلق ويبتدي معاه بصداع مستمر آه، وعدم اتزان ويعني يفقد المزاج العام وما يبقاش عارف ايه المشكلة عنده ما يبقاش عارف ايه السبب عنده لكن في لحظة من اللحظات يبتدي يشرب مية ساقعة في الحر اللي احنا فيه دوت يبتدي يحس بشوية آه، التضريس في بقه فيروح لدكتور فالدكتور يكتشف الآتي ان ضرس العقل طالع في وضع غير طبيعي وبدا يتناحر مع الضرس اللي جنبه اللي هو طبعا ضرس العقل ده الثامن فاللي قبليه على طول السابع يبتدي يتناحر معاه نتيجه التناحر ده يحصل حاجه اسمها mechanical caries تسويس ميكانيكي ليه انا بسميه تسويس ميكانيكي لانه ناتج من حركه يعني ناتج من ان محاوله ضرس عقل الظهور ادت الى تاكل في الضرس السابع وبدا الضرس السابع يكشف عصب فلما شرب ميه بدا يحس ان هو عنده مشكله لما بقى يروح لدكتور السنان دكتور السنان لازم يحطه على حقيقتين انت عندك مشكلتين عندك مشكله مح- لوكال اللي هي موضعيه وهي التضريس نتيجه تعريه العصب فده محتاج علاج جذور او علاج عصب وضرس العقل اللي مايل ده بيعمل لك هو ده سبب الصداع المزمن لان ما ينفعش احلله المشكلتين بحل واحد لكن ينفع ان انا اخلصه من المشكلتين جزئيا في توقيت واحد بان انا بحقن واعمل جراحه لضرس العقل واشيله وفي نفس الحقن ببتدي اعمل آه، تحنيط للعصب وقتي بحيث ان المريض بعد ما يخرج يبتدي يحس فعلا بان هو بدا يرتاح والالام الرهيبه دي بدات ترتاح اللي هو كان في رحله بقالها 3 4 5 سنين وما هوش عارف جايه له منين ولا سببها ايه ادي برضو احد آه، آه، آه، مشاكل الام ال- الاسنان مش بس الالام لما هيبقى عندي ضرس العقل طالع في وضع غير طبيعي بيبتدي ي- ي- يحطم لي الضرس السابع مش بس كده لو المريض بتاعنا العظم بتاعه آه، آه، آه، دي تي D2 او D3 او D4 يعني ال- طبيعه العظم بتاعته آه، ضعيفه شويه يبت... وهو مهمل برضه وال hygiene صحه الفم عنده مش كويسه يبتدي الضغط الميكانيكي بتاع ضرس العقل ده من الخلف يضغط على ال arch بتاع السنان ويبتدي بالظبط يروح محرك السنان ويبتدي يعمل لي تشوهات اذا طلوع ضرس العقل بشكل خاطئ مع آلام ضرس العقل ومشاكلها مش بس بتنتهي الموضوع هنا لا ده كمان ممكن يعمل لي لخبطه وتشوه اذا هنا في ربط ما بين الالم والتشوه وحدي صور اخرى مماثله كتيره وطرق حلها بعد ما ناخد اتصال اخر خليكم معانا الو السلام عليكم شيماء سلام عليكم ازيك يا دكتور اهلا بيكي سلام- آه، بقول لحضرتك يا دكتور انا ابني آه، كان وقع على اسنانه اللي هي قدام الاربعه الاولانيين عنده اللي كام قدام سنة؟
دول وهو عنده 11 سنه تمام مم.
آه، رحنا بيه القصر العيني اه الدكتوره قالت آه، ادوله مضاد حيوي عشان يثبت السنتين اللي هم متلخلخين قدام تمام وبعدين قالت هنحط له حاجه يعني تج... حاجه تجريبيه كده بدل العصب مؤقته اه فانا مش عارفه الحاجه دي ايه يعني كويسه ولا نستنى بعد ست شهور يعمل عصب عشان العصب عنده متقطع مم.
بس فايه راي حضرتك يعني دلوقتي هو وقع على الاربع سنين اه اللي هم قدام في الوش اللي هم دول قدام على- كام واحده اتكسرت اتنين الك... آه، الاربعه اتكسروا بس اتنين اتكسروا قوي وال... والاتنين بس التانيين بس هم سابوا له الاربعه زي ما هم اه سايبينهم زي ما هم طيب بصي انا انا انا يا استاذه شيماء مش هعلق على اساتذتنا ولا على زملائنا انا هقول ايه اللي ينبغي ان يحصل في الحاله وتسجليه عندك فقط لا غير تسمعي مني ايه اللي المفروض يتم تمام وانت بعد كده احتفظي بشغل اساتذتنا اكيد هم بيتصرفوا صح مع الولد حاضر تابعيني بقى طبعا في الحاله بتاعه ال- ال- الاستاذ اللي عنده 11 سنه آه، ابن مدام شيماء عنده مشكله ان هو وقع يعني حصل اكسيدنت حصل تشوه نتيجه الكسر في الاربع سنان الاماميين على وصفها طبعا ان الكسر مش منتظم بيبقى الكسر irregular كده زي جاي زي فستون كده نازل واخد السنه والسنه تبقى مدببه من جنب ومظبوطه من جنب آه، هنا آه، 11 سنه يعني incomplete root formation الجدر بتاع الاسنان ما اكتملش تكوينه قوي فلو هو قعد شويه مفيش مشكله آه، لو هو سحب العصب دلوقتي انا شايف من رايي رايي انا الشخصي وقد يكون وقد يكون هذا الراي صواب او خطا آه، ال- الاجابه بتاعت السؤال ده هتاخد وقت شويه هرجع لك يا شيماء ما تقلقيش خليكي قاعده ومركزه بعد ما اخد اتصال اخر الو ام عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله عليكم وبركاته.
السلام اتفضلي حضرتك يا فندم.
ايوه يا دكتور آه، لحميه سناني مقلوعه وبتوجعني اه وعامله لي صداع في دماغي تمام بس زي الورمه كده آه، هي مقلوعه سنان مقلوعه طيب بس مش عارفه يعني مش قادره اتكي عليها انت خلع بقالك كتير يا ام عبد الرحمن انا خالع انا خالع بقالي كتير ده انا عندي خم... انا عندي 55 سنه ما شاء الله ربنا يحميك ربنا ماشي okay يعني ال- ال- اللحميه بتاعت السنان ايه آه.
تعباكي بتاع الجنب اليمين وملتهبه على طول مش- حضرتك بتاخدي ادويه لاي حاجه يا ام عبد لا الرحمن لا ما باخدش بس انا آه، آه، كنت مركباهم وانكسرهم وهم مبريين اه فالسنه المبريه ازرقت اه فهم تعبيني بقى اللي من منها واللي امبارح تعبيني حاضر هجاوبك يا ام عبد الرحمن الله حاضر يسترها معاك يا دكتور حاضر اتفضلي آه هنرجع الاول لشيماء نكمل لها السؤال عشان انا قلت لها تقعد تاخد بالظبط الترتيب طريق العلاج ايه آه انا من عن نفسي لما لما يتخ... يعني يتخبط ع- و- ط- طفل يعني معناها ان البالب سترايل يعني ايه البالب سترايل اتخبط دلوقتي اتكسرت السنه دلوقتي يعني العصب آه مازال آه، آه، آه، آه، يعني آه، م- م- محتفظ بتعقيمه ومحتفظ بشكله فابتدي على طول اسحب العصب ادي جزء بريح العيل من الم السخن والساقع وببتدي بعد كده أع- أع- احط مواد انهانسد انها تساعد على تكوين الجدر وبعدين بعد ست شهور ابتدي بعد كده زي ما هم قالوا لها بالظبط ان انا ابتدي اجيب الطفل عشان خاطر او الولد عشان خاطر احط له permanent root canal filling ان انا احط حشو عصب نهائي وبعد كده الاسنان اللي متكسره ببتدي احط لها حاجه اسمها post crown في منه جاهز ready وفي منه بيتصنع طبقا للمقاس وبعد كده ببتدي اطول الاسنان ديت او الجذور ديت للطول اللي انا عايزه المناسب واثبت المسامير وبعد كده اخد مقاس واعمل له crown او أخ- او اعمل طرابيش مؤقته في الوقت دوت وبعد كده ابتدي احط final تاني هذا الترتيب يا مدام شيماء احفظيه واكيد طبعا هم بيتصرفوا احسن من كده كمان آه، هناخد اتصال اخر آه، خليكم معانا ونرجع نجاوب على سؤال ام عبد الرحمن ام محمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور لو سمحت أنا عايز أسأل سؤالين بس معلش اتفضلي يا فندم أول لي أنا يا دكتور آه، كنت حاشية درس وبعدين عمل خراج ووش ورم يعني وكنت متابعة عند دكتور فقال لازم تخلعيه بس كنت حاشياه تمام وبعدين آه، برضو خدت له علاج يعني مضاد حيوي يعني جرام كده ها يعني مش فاكره اسمه هود وخف بس ايه بيرجع يعني يعني صح يعني خراج خراج يعني ويروح يقف على العلاج بس برضو قاعد اثره وكل فتره بيطلع تاني طيب فانا حاضر.
صراحه مش عايز اخلع وحاشياه يعني بس قال لي لازم خلع يعني الحل الاكيد والسؤال الثاني حضرتك ان معايا طفل عنده سنه واربع شهور في الدرسين الاولانيين طلع اربع الاسبوع اللي تحت بس الدرسين اللي من تحت الطفل على الشمال واليمين آه، من شهرين او ثلاثه ورموا خالص كده كان ايه بالونه ومليانه ميه وفجاه من ثلاث اربع ايام اول ما شاف الحيه دي غريبه يعني خالص ان كان الدرس طلع كده حته لحم كبيره خالص وكبرت وبعد كده يا دكتور بقت تجيب دم من تحت وكنت راح اكشف يعني عند دكتور عنده سنه واربع شهور اه يا دكتور سنة وأربع شهور.
سنة وأربع شهور. طلعت يا دكتور حته لحم بعد دس كانها هي الدس نفسه بقت طالعه من اللحم لحم لحم يعني فبقت دكتور شكلها غريب عامله زي الشجره احسها كده فبعد كده يا دكتور بقت تجيب دم من هنا بعدين طلعت امبارح كنت هتشوف انا عارف طلعت فحضرتك تنصحني بايه ودي حاجه وحشه ولا ايه ولا يعني انا صراحه يعني مش مش مطمن لان اول مره تحصل الحكايه دي معايا اربع اطفال اخواته يعني ما عمري ما شفت الحكايه دي ابدا حاضر يا محمد يعني ايه ده حاضر يا محمد هجاوبك حاضر آه آه الحقيقه يعني ام عبد الرحمن كانت بتتكلم على آه ان عندها الم في اللثه وبعد كده قالت ان هي كانت عامله تركيبه والسنان بدات متعريه والتركيبه وقعت وبدات السنان تزرق شيء طبيعي يا جماعه لما الواحد يبقى عامل تركيبه المفروض برضو كل ست شهور كل سنه يتابع يشوف ايه المتغيرات اللي حصلت بدليل ان احنا استنى نفسها الطبيعيه اللي بتبقى زي الفل اللي كانت بتخدمنا امبارح لحد بالليل زي الفل بقوم بالم في ضرسي فليه انا متخيل ان انا لما الدكتور يعمل لي حاجه هتبقى دي خلاص هي هي اخر حاجه لا لازم اتابع واشوف وراجع التركيبه دي شكلها عمل ايه جد حاجه عليها في التهاب في اللثه جد عليا انا مرض وبدا ي- يديني اثار زي السكر او الكبد او الكلى او الت- او ارتفاع الضغط او آه، اي مشكله في الجسد اخرى اثرت على انسجه اللثه والعظم وبالتالي يبقى لازم اتابع واشوف ايه ال precautions وايه الاحتياطات اللي انا المفروض اتخذها في مثل هذه الامور ام عبد الرحمن لازم آه، يعني آه، يبقى في متابعه وتتشاف الحاله ونقول راينا فيها ايه ام محمد الحقيقه كانت بتتكلم على آه، مشكلتين آه، خليكي معانا يا أم محمد هنجاوبك على المشكلتين بالراحه وما تقلقيش على الطفل اللي عنده سنه واربع شهور هرجع لك حالا هناخد اتصال خليكم معانا الو ام زياد
اي يا دكتور ايوه ست اتفضلي بعد اذنك انا ليا فتره طويله بعاني من تقطعه في السنان ايوه الو قطع الاتصال حاولي تاني مفيش مشكله خالص هناخد اتصال اخر محمد سلام عليكم السلام عليكم لو سمحت يا دكتور عندي بنت عندها ست سنين ماشي ماشي.
وسنانها على طول من قدام بتتلخلخ اه فما اعرفش انا على طول قدامها السنان السنتين اللي تحت منها دول اللي تحت قدام وجعوا وطلعوا والسنتين اللي فوق برضك وجعوا يا- يا يا ريت يا استاذ محمد من فضلك توطي التلفزيون وعلي صوتك شويه بقول لحضرتك السنان البت اللي تحت ماشي ماشي هي سنانها اللي تحت مالها وجعت وقعت ماشي فاللهم صل على سيدنا محمد هي عندها قد ايه ست سنوات ست ماشي سنين.
اتفضل ماشي وسنانها اللي فوق يا دكتور برضك وجعت تمام بتتهز كده على طول سنانها بتتلخلخ امم فمش عارف انا يا دكتور ده طيب حاضر هجاوبك يا استاذ محمد خ- حاضر حاضر الحقيقه احنا ن- نرجع لام محمد عشان بس آه، هي قلقانه جدا آه، الاول آه، هناخد آه، نقول للطفل اللي عنده سنه واربع شهور يعني معناها آه، عفوا ان هو م- في مرحله ظهور الاسنان اللبنيه الاسنان اللبنيه بتبتدي تظهر من سن ست شهور لحد سن سنتين من ست شهور لحد سن سنتين سنتين ونص معنى ان عند سنة واربع شهور يحصل التهاب في اللثة هذا وارد وارد نتيجة ايه دلوقتي انا الطفل ده آه، مثلا ابتدى ياكل ابتدى ياكل ومفيش آه، آه، لسه سنة واربع شهور ان رعاية او المفروض الرضاعة لحد سنتين لكن احنا بت- بنبتدي من سن تسع شهور اديله حاجة ساعدي بيها مش عارف ايه لكن بنأكل لكن ما بنهتمش وما بنهتمش بصحه الفم المفروض المفروض ان انا ابتدي ااكل ابتدي اطبق عليه كل الشروط والمعايير بتاعه الشخص الكبير مفيش فرق بين الاثنين يبقى في الحاله ديت المفروض ان انا ده وارد يا أم محمد ما تقلقيش ممكن يكون حاجه اسمها eruption cyst السنه بتحاول تظهر فبتخترق اللحميه اللحميه حصل لها التهاب بدات اللحميه تتورم مفيش اي مشكله خالص حضرتك لو عايز تتواصلي معايا بعد الحلقه مفيش مشكله خالص اشوفه مفيش مشكله برضو ما تقلقيش عليه خالص آه، هناخد اتصال اخر ونرجع لكم الو السلام ام عليكم خ- أم خالد سلام عليكم السلام عليكم ازيك يا دكتور اهلا بيك يا ستي لو سمحت ابني عنده 11 شهر دلوقتي و... والسنان طالعه كويس مفيش حاجه بس بلاقي فيها حاجات بيضه يعني السنه بيضه كلها بس في حته كده منوره قوي بيضه اه اللي هي اللي هي زي ما قلنا ال white patches اه اللي هي طب و- وسؤال ليا بعد اذن اتفضلي.
حضرتك ساعات بحس ان اسناني ب... بتتكسر سنانك انت اه انا عندي 25 سنه تمام فالحاجات بتقع يعني اكون بندغ الاكل حاجه منها بتقع كده فبتظهر انها من السنه من الديل حاضر حاضر فمش عارفه ده ضعف ولا ده ايه حاضر يا أم خالد.
وبعد اذن حضرتك سؤال كمان للطفل الصغير هو معنى ان هو بياكل ممكن نغسل له اسنانه ولا ايه بالظبط اه طبعا طبعا شكرا يا دكتور العفو يا فندم اتفضل آه، هناخد معانا سلمى سلمى الو الو علي صوتك يا سلمى وطي التلفزيون شويه حاضر آه، اتفضلي دكتور آم، انا كان عندي آم، لا انا مش سامعك يا سلمى سنتين مش سامعك اللي هي كان عندي سنتين اماميتين هما- سلمى وطي التلفزيون وعلي صوتك شويه
آه، دكتور انا أيوة.
كان عندي ع- عندي السنتين اللي فوق تمام.
اماميتين اه عندي اللي هما السنتين من الجنب من ناحيتين اه اللي هما قبل النام خلعتهم من السنه اللي فاتت فضلت سنه بحالها مش راضيه تطلع
انت عندك كام سنه يا سلمى ايه عندك كام سنه عندي 14 14 سنه اه وخلعت السنتين اللي جنب الناب اه
وانت عندك 14 سنه لا وانا عندي 13 وهم وانت بس عندك واحدة اللي- 13 اه وانا عندي 13 طب طب.
وانا عندي 14 وخلعتيهم ليه يا سلمى خلعتهم عشان كانوا بدأوا يتلخلخوا بيتلخلخوا اه
اه طب يعني إيه- ما عملتيش اشاعه قبل الخلع لا خالص و- والسنه اللي طلعت دي يا سلمى سنه حجمها كبير ولا حجمها صغير
لا هي يا اخي انا اصلا سناني كلها تبقى تطلع حجمها صغير اه يعني ملهاش جدر
لا مش عارفه بس هي اللي هي اللي على اليمين طلعت فوق يعني على اللثه حاضر يا سلمى هجاوبك خليكي معايا يا سلمى لسه ما حاضر طلعتش شوف انا هعدي كل الاتصالات دي وهجاوب على طول على سلمى مباشره المفروض ان انا لما تيجي حاله في الحاله ديت وصف سلمى في الجنب ده عند سن 13 سنه عند سن 14 سنه المفروض بيبقى عندها كل السنان مكتمله طالع ال four وال five وال three كله permanent دائم مش هيغير تاني لكن ده ما يمنعش ان يحصل احيانا retard eruption تاخر في الظهور يصاحبه retard shedding تاخر في السقوط يعني ايه يا دكتور الاسنان اللبنيه اتاخرت نتيجه تماسكها بعظم الفك والاسنان الدايمه بالتالي اللي تحتها اتاخرت لان معدل حجم نظريه الظهور او اسباب الظهور اللي بتدفع الاسنان اللبنيه عشان تدفع الاسنان آه، دايمه عشان تدفع الاسنان اللبنيه lack مفقوده في الحاله ديت الاسنان اللبنيه بتستمر وبالتالي تؤدي الى تاخر في الظهور قد يؤدي الى ركود السنه داخل العظم ما تطلعش وبالتالي نحتاج الى تدخل جراحي هنعلق على موضوع سلمى ونقول عشان كده انا مرارا وتكرارا قلت في ال age school في سن المدرسه لابد ان يبقى في بانوراما 3 D dimension وما زلت مصر وبقالي عشرات السنوات بتكلم في هذا الموضوع ان لابد ان يبقى في اشعه بانوراما في السن ست سنوات تبين وتحكي الخريطه الخريطة الأساسية ما بين الأسنان اللبنية وبين الأسنان الدايمة وهذا اللغز اللي بيدق ناقوس الخطر عشان خاطر ما يطلعناش طفل عنده أسنان مشوهة وده موضوع هام جدا معلش عفوا أنا متأسف إذا كنت عديت الاتصالات لكن هرجع لمحمد محمد عشان خاطر هو قال انا عندي الطفل عندها ست سنين او ولد عنده ست سنوات وسنانه اللي تحت وقعت يا دكتور وبعدين سنانه اللي فوق طلعت دي ظاهره طبيعيه يا محمد ما تقلقش دي ظاهره سقوط الاسنان اللبنيه وظهور الاسنان الدايمه ودي طبيعيه بتبتدي فعلا من سن ست سنوات ما تقلقش خالص لانك هتبص تلاقي لو السنه بتقع وقوع تلقائي طبيعي هتلاقي ال eruption طبيعي يعني ايه يا دكتور يعني هتلاقي السنه طالعه من غير جدر وده السؤال اللي سالته لسلمى عباره عن تاج بس صغير هتبص في بق الطفل ح- او تحسس باي آلة هتلاقي الاسنان الدايمه اللي هي لاحقه للاسنان اللبنيه طلعت ما تقلقش ودي ظاهره فسيولوجيه طبيعيه فعلا بتبتدي عند سن ست سنوات آه برضو آه السؤال اللي كان قلق جدا آه، ام خالد وبتتكلم فيه آه، اللي هو آه، الطفل اللي هو آه، عنده 11 شهر وبدا يبقى وهي عندها اعتقد 29 سنه الاول هي عندها 29 سنه بتقول يا دكتور سناني آه، بتتكسر الحقيقه دي شكوى آه، يعني آه، آه، شكوى طيبه قوي من حد آه، يعني هو آه، يعني طبعا آه، يعني انا ما اعرفش اعمل حاجات فمبقاش مدرك انا ده صح ولا غلط فبسال فبسال فالحقيقه ما تقلقيش خالص يا ام خالد دي طبقات جيريه الطبقات الجيريه بتتكون جوه وبعد كده مع اي اكل لازج او اي حاجه بيحصل فصل ما بين الطبقات الجيريه او بعضها وما بين سطح السنان فبتنزل زي شطف صغيره قوي جيريه ما تقلقيش احيانا بتديكي نفس ملمس السنان الفرق بينها وبين السنان ان انت لو ضغطت عليها او عضعضت عليها هتلاقيها فرولت خالص اما جسم السنه جسم صلب فمش هيحصل منه كده خالص آه هناخد اتصال اخر خليكم معانا الو الو السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا دكتور عندي ابن عنده تسع سنين ونص عنده سمار جامد على اسنانه من فوق ومن تحت
تسع سنين ونص يا ام عبد الرحمن اه ان شاء الله وحضرتك السنان اللي فوق فيها كأن حاجة مع السواد في حاجات رصاص كده على السنان من فوق هو اه عنده نسبة من الأنيميا ممكن يكون سببها هو ده انا على فكره يا ام عبد الرحمن عمال احاول ان انا احط اطلع ودني احطها مانيش سامع يا ريت من فضلك توطي التلفزيون وتعلي صوت حضرتك بقول شويه لحضرتك ابن عنده تسع سنين ونص عنده طبقة من السواد على السنان اه فوق وتحت والسنان اللي فوق فيها حاجة كأنها رصاصي مع السواد برضه اه وعنده نسبة من الأنيميا اه ممكن يكون ده السبب اللي هو اللي بتاع سواد الاسنان اه طب هجاوب حضرتك يا ام عبد الرحمن حاضر شكرا آه زي ما زي ما قلنا زي ما قلنا وهنجمع السؤال ده في شق تاني بتاع ام خالد اللي هو الطفل اللي لسه مطلع سنه لبنيه وفيها white patch point في حته بياض زي الطباشير fluorescent fluor حاجه مشعه بتبقى موجوده على سطح السنه آه، نتيجه نقص او زياده الفلورين خلي بالنا من من التصنيف ده لان قلنا بتبتدي كده وبعدين قابليتها للاصباغ تزيد ولما قابليتها للاصباغ تزيد بتبص تلاقي السؤال بتاع ام عبد الرحمن ليه سنان طفلي عنده 8 سنين ونص وسنان طفلي سودا هي ما بتبتديش كده خالص هو هو انا عايز اقول حاجه واحده هو ليه انا ببص للعرض في الاخر وما بت... يعني هل انا ما تابعتش سنان طفلي لحد ما بقت سودا هي ما ابتدتش سودا هناخد اتصال من سلمى بتعود اتصال عايزه تستفسر عن حاجه تاني وهنرجع لسؤال ام عبد الرحمن الو سلمى اتفضلي الو ايوه سلمى اتفضلي ايوه يا دكتور انا اخويا آه، هو نفس الحكايه برضو كان عنده سنتين تحت اه خلعناهم له كانوا بيتلخلخوا طلعوا فكنا عاملين له بون- بونوراما فوق اه فكانت سنانه كلها موجوده فوق تمام فالدكتور قال لاز- لازم نخلع الاثنين اللي فوق خلعناهم بقاله دلوقتي كتير جدا ما طلعتش وهو عنده كام سنه دلوقتي يا سلمى عنده تسع سنين ونص تسع سنين ونص اه طيب ما هو تسع سنين ونص يا سلمى غير 14 سنه صح اه انت عندك 14 سنه اه صح تسع سنين ونص ما زالت الفرصه موجوده ودي لها حسابات يا سلمى المسافه اللي انا خلعت فيها قد ايه مسافه سنتين ولا ثلاثه والفراغ ده هيسمح بالسنتين اللي موجودين اللي انا شفتهم في اشعه المانوراما ينزلوا ولا لا والسنتين دول مقربين قد ايه هل هيحتاجوا تدخل جراحي ولا لا احنا ساعات بنعمل في مثل هذه الامور جراحه على ست سبع خطوات يعني بنعمل جراحه اولى لل- لفتح العظم والتسليك ونشوف السنه wait and see هتطلع بظاهره الزو... ما زال م- ما زال معاها ظاهره ال- الظهور الاسنان الدايمه ولا افتقدتها بنبتدي نفتح عظم وبعد كده بنبتدي نشوف بعد شهرين ثلاثه ايه النتيجه ممكن تحتاج آه، خطوه تانية جراحه خطوه ثالثه جراحه خطوه رابعه خطوه خمسه لحد ما اظهر التاج كاملا وليس في اصطفاف الاسنان الدايمه يعني التاج يظهر اظهره من العظم كامل وليس في مستوى السنان الدايمه وبعد كده ابتدي اعلق عليه تقويم او اعلق عليه بلاكتات عشان اشده من مكانه انزله بسوى السنان الطبيعيه عشان كده انا لازم في مثل هذه الحالات احاول يعني يعني quickly possible as possible يعني بسرعه على قدر المستطاع عشان اقدر ان انا احقق نتيجه في وقت مبكر ما تاخرش تاني يا سلمى وزي ما قلت لك لازم الحاله تتشاف لازم يا سلمى تعملي بانوراما ولو عايزه استفسار تاني بعد الحلقه كلميني هناخد اتصال اخر الو محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازي حضرتك يا دكتور اتفضل أه بعد حضرتك يا دكتور أه في آه، عندي جير على اسناني ونضفته مرتين او ثلاثه بس بيرجع تاني اه بيرجع تاني اه طب سؤال بقى يا محمد كده على الهوا اتفضل انت لما رحت للدكتور وابتديت تعمل planning خط علاجي عشان خاطر هتشيل طبقات الجير وال plaque بالموجات الصوتيه اه هل انت خرجت من عند الدكتور استخدمت الفرشه والمعجون الصبح وبالليل مرتين او استخدمت السواك خمس مرات او استخدمت الخيط الشمعي المبلل بين السنان وبعضها هو بصراحه يعني آه، كنت ب- بس بغسل بس يعني مش كتير شكرا يا محمد شكرا يا محمد هجاوبك حالا آه ال- الإجابة لمحمد ولكل المشاهدين ولكل الناس اللي عندها معجون أسنان في البيت لمجرد إن هو رزق يعني احنا بنقول في مثل هذه الحالات ده رزق يعني كل واحد حاطط آه، على المراية عنده ثلاث أربع أنواع معجين وثلاث أربع فرشات أسنان وشايل السواك في جيبه ولا بيستخدم ده ولا ده ولا ده ولا ده ومش صح ان انا لما اروح لدكتور السنان ويبتدي الدكتور يعمل لي اربع جلسات او خمس جلسات على حسب احتياجي ويبتدي السنان تبدو جميله ورائعه ده معناه ان انا كده خلاص نضفت اسناني واعيش حياتي كده لا ده المفروض ان انا اما ب... اما ب... اخد قرار اروح اعمل تنظيف او تلميع او تبييض ان انا هبتدي عهد جديد مع نفسي وان انا هلتزم باستخدام ادوات تنظيف الاسنان اذا كنت انا هعمل كده اطلع لدكتور السنان مش هعمل كده يبقى اوفر فلوسي واوفر مجهودي واسيب الدنيا بقى ايه يحصل فيها زي ما يحصل لكن يا محمد انا اشكرك على صراحتك وعلى اجابتك الجميله لاني انا أس- يعني حبيت اسالك السؤال ده قدام ال- ال- الساده المشاهدين عشان يعرفوا آه، ان معظم الناس بتتصرف نفس التصرف ده فبرجاء انا ما اعتمدش اعتماد كلي على الدكتور لان الدكتور مش هروح معايا آه، ي- يبتدي ي- ينبهني او يحذرني من عدم استخدام الفرشه والمعجون هناخد اتصال اخر الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله فاطمه ازيك كويسة الحمد لله اهلا بيكي بقول لحضرتك اتفضلي أنا أنا أسناني اللي تحت ب- الأربعة فيهم بيتلخلخوا اه
والدروس آه، أنا خلعها من زمان من وأنا في ابتدائي أنا عندي دلوقتي 18 سنة 18 برضو، سنه آه، ما طلعتش لحد دلوقتي عندك 18 سنه اه واضراسك ما طلعتش لحد دلوقتي اه السنان آه، والسنان بتتلخلخ أربعة والسنان الأ- الاماميه تحت ولا فوق لا تحت بتتلخلخ اه أنا بغسلها برضو بتجيب دم كتير قوي بتوجعني طيب حاضر يا فاطمه هجاوبك على السؤال حاضر يا فاطمه آه، آه، فاطمه آه، عندها 18 سنه اربع سنان اماميين في الفك السفلي بيتخلخلوا في اضراس ما طلعتش صوره كوكتيل من المشاكل هنبتدي نجاوب عليها عشان مش هي بس تستفيد كل المشاهدين يستفيدوا خليكم معانا هنرجع لكم تاني بعد ما ناخد اتصال من استاذ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور اهلا بيك معلش اهلا بحضرتك يا دكتور لو تكرمت يا دكتور كنت عايز اسال على نقطة معينة كده بالنسبة للحشو والدروس في طبيب ممكن يخلص امر الحشو بعد اربع ايام يوميا في طبيب ممكن يخلصها على شهرين مرة كل اسبوع هو مش كله طريق واحد ولا انا ولا صح يا دكتور اه السؤال ده جميل خالص شكرا جدا لحضرتك بس بس اسمعني لا خليك معايا يا احمد اتفضل اتفضل يا آه دكتور انا عايز السؤال ده تساله لي تاني بس وطي التلفزيون وعلي صوتك حاضر التليفون واطي خالص انا بقول لحضرتك في طبيب تابعنا معاه بالنسبه لامر الحشو خلص الامر خلال ثلاث اربع ايام متواصل وفي طبيب تاني قعد مقدار شهرين الا اسبوع آه، بمقدار مره كل اسبوع انا عايز اسال هل مش هي طريقه واحده في الطب ولا انه الاصح ده ده في في العلاج في في الحشو ولا في الحشو يا دكتور في الحشو حشو العصب صح تمام تمام تمام حاضر هجاوبك يا شكرا أحمد.
جزيلا.
اتفضل يا احمد اولا انا بشكر احمد على السؤال ده لان السؤال ده بيبقى محير جدا للناس وبيفتكروا ان الدكتور بيكيل ب 100 مكيال مع المريض لا احنا لسه دلوقتي ما بقول على مشكلة آه، آه، الاستاذ اللي عنده آه، 11 سنة وراح القصر العيني وعملوا له شغل في العصب وقالوا له تعالى بعد ست شهور لازم اسال نفسي سؤال ليه ليه قال له تعالى بعد ست شهور ودكتور دخل له مريض يعمل علاج عصب فعمل له علاج العصب في جلسه واحده ومشاه ومريض دخل لدكتور يعمل علاج العصب الدكتور جابه اربع زيارات وما عملوش حاجه من وجهه نظر المريض وبعدين يبتدي اربع زيارات تانيين يعمل له شغل عشان يجيب نتيجه اجمالي حساب المريض في 8 زيارات في 3 ايام بحوالي شهرين طب ليه يا استاذ احمد لو واحد جه في اول العرض يعني ايه في اول العرض يا دكتور انا بشرب ميه ساقعه النهارده حسيت بالم كده ضايقني فانا عايز اطمئن حاضر نعمل اشعه نلاقي في تاكل في طبقه المينا داخله على حجره العصب دي يا استاذ محتاجه علاج عصب طب يا دكتور هتعملوا لي في كام جلسه طب هو سن اماميه ولا خلفيه عشان بس ما يجيش ايه الدكتور يعمل آه مثلا آه نوع من ال competition من المنافسه مع اللي حواليه بامور ليس لها اي مقتضى من الواقع يعني انا لو عندي سنه من ذات الجدر الواحد انا او اي دكتور صغير نايب يقدر في اي وقت يعمل لها حشو عصب في جلسه واحده في حاله في حاله واحده لو العصب جاي في اول مرحله العصب sterile معقم مفيش مشكله عند المريض صحه الفم عنده كويسه جدا يبقى في الحاله ديت بعمل علاج العصب في one sit ممكن في نفس الزياره واذا يعني قلنا الدكتور وقته صعب شويه فيبقى في جلستين ادي واحد نيجي بقى لواحد تاني دخل الدكتور بيعيط وبيصرخ ومش طايق نفسه واستأذن من الناس ودخل الدكتور شافه لقى فيه التهاب في العصب وفي صديد تحت الجدر بدأ الدكتور يتعامل معاه هنقول ليه دلوقتي هيتعامل معاه باي- ب timing بوقت بس بناخد اتصال اخر الو ام عبد الرحمن السلام عليكم الو الو حاول يا ام عبد الرحمن تتصلي تاني مفيش مشكله شكرا على اتصالك آه، آه، نبتدي بقى مع المريض ده اولا وجود الصديد يعمل مشكله في اختلاف حاجه اسمها البي اتش فالعيان فالمريض ده ما يتخدرش ما يتخدرش لا يقبل التخدير يبقى في نفس الوقت الدكتور هيرجع المريض ويديله كميه من الادويه قد آه، ينتظم المريض ويبتدي يجي بعد الجلسه تانية يبتدي الدكتور يعمل توسيع خفيف عشان يطلع جزء من البكتيريا ديت اللي ما بتعيش في الهواء يبتدي يهدى المريض ثالث زياره رابع زياره يبتدي يفتح هيبتدي هنا بقى يدخل على قنوات الجذر نفسها يشيل الايه المشاكل اللي فيها طبعا انا ب- هنا ما بعالجش عصب بس ده انا بعالج عصب وخراج مزمن في العظم وحاجه اسمها chronic local osteomyelitis نتيجه وجود الصديد في العظم بس انا مش هحكي للمريض طب اسنان انا بقول له معلش انت محتاج جلسات عدد جلسات كبير لاني طب يا دكتور ده انا اخويا كان هنا امبارح وعمل جلسه مثلا وخلص في يوم هبتدي اقول له لا ده دي حاله ودي حاله لكن مش هقدر اشرح بالتفصيل عرفت ليه يا احمد ان ممكن مريض يقعد مع الدكتور ب- ب- بشهرين والدكتور ده يحترم ويقدر ويشكر على ان هو بيترايا للعيان ان هو بيبذل اقصى جهده من شغل ووقت وخامات عشان خاطر ينقذ هذا الضرس ما يخلعوش لانه يعلم قيمه الضرس ده هتكون ايه ودكتور تاني لما يشوف الحاله يقول له لا لا لا لا الحاله دي هو عارف مشكلتها ايه وقرفها ايه ونتائجها ايه والوقت اللي هتستهلكه معاه ايه ومش هيقدر يقول للمريض انا عشان هقعد معاك اكتر وقت يبقى هنا علاج الجذور ده بكذا عشان وقتك وعلاج الجذور بتاع التاني كذا لا فبيتحامل على اساس ان هو ينقذ هذا الدرس وده الفرق يا احمد ارجو ان اكون ان افضت لان انا عجبني سؤالك لان سؤال كتير من المرضى ليه انا بقالي شهر ليه انا بقالي شهرين وليه اشمعنى ده خلص في جلسه او جلستين وده اعتقد ان انا آه، قدرت اوصل لك المعلومه حتى بالنسبه للتنظيف يا احمد نفس القصه آه، واحد بيجي بجير واحد بيجي بجير و plaque واحد بيجي بجير و plaque ومشاكل في ال- في اللثه آه، واحد بيجي بجير و plaque والتهاب في الاربطه التهاب اولي او ثانوي او او التهاب آه، آه، معقد آه، واحد بيجي في خلخله في السنان grade واحد او grade اتنين كل واحد له آه، استراتيجي في العلاج له طريقه بس الدكتور يا ريت يبقى يقول للمريض عشان ما يدخلش نفسه في تساؤلات آه، بعد كده هنرجع لفاطمه تاني آه، عندها 18 سنه وهي سالت آه، اسئله آه، زي ما قلت سؤال ثلاثي آه، ثلاثي القوه وعايزين نجاوب عشان هنستفيد كلنا مش بس فاطمه من الاجابه ديت بس بعد ما ناخد اتصال اخر الو
الو الو السلام عليكم عليكم السلام
اتفضلي آه، لساني اسمر ايوه ب- وعمال يوجعني يعني بقاله زياده عن شهرين آه، حضرتك بتاخدي ادويه
لا خالص خالص ما بتاخديش ادويه لسانك لونه اسمر اه حضرتك بتحبي تشربي آه، حاجات من الغوامق او الشوكولاتات او ال او ال ال- المياه الغازيه الغامقه او الشاي او القهوه هو الشاي بس شاي بس حضرتك بتشربيه بكثره اه يعني مش بقى... آه، مرتين في اليوم حاضر هجاوب حضرتك حالا حالا اتفضل آه، هناخد بقى الاول زي ما قلنا السؤال الثلاثي وهنجاوب على آه، السؤال آه، بتاع آه، الاستاذه آه، اللي قالت لي لساني اسمر آه، الظاهر مش هنعرف نجاوب بس آه، هناخد اتصال اخر ونرجع لكم تاني الو
السلام ايوه عليكم آه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كيفك يا دكتور ام فريد من الاردن
ايوه ازيك يا دكتور ازيك يا دكتور اهلا بيك يا ست اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا عندي السنتين القدامانيين اللي تحت اه انا دلوقتي سني 27 سنه فكان في تحتهم اتخبطت فيهم من سن ثالثه اعدادي وعمل خراج من تحت وانا ما كنتش اعرف تمام آه، فورم وشي وكشفت عليه وبعدين ايه اخدت علاج عادي يعني ضيع الورم وكده فبعدين في ه- في السن ده تعبت وتعبوني فرحت اكشف آه، عرفت ان تحتهم خراج وبعدين آه، كشفت وعلى عده جلسات يعني الخراج بقت الدكتوره تسحب اللي فيه وكده بس الوقت يا دكتور ما بقدرش اضغط عليهم او اكل عليهم ومش عارفه ان كنت اخلعهم واركب غيرهم ولا ايه الحل فيهم يعني طيب معدل الثبات بتاعهم حلو
اه طيب كتير، ما بتلخلخوش طيب خلاص هقول لك تعملي ايه خليكي معايا بقى كده وهقول لك تعملي ايه خلاص يا دكتور يعني معلش.
انتظري ح- هجاوبك على السؤال ده حاضر آه الاستاذه فاطمه 18 سنه اربع سنان تحت بيتخلخلوا اماميين في الفك السفلي في سنان ما دروس ما طلعتش وفي نفس الوقت هي عايزه تشوف هتعمل ايه ال ال اخر اخر جزء من السؤال يا دكتور لسه بتجيب دم اللثه بتجيب دم يعني التهابات في عنق اللثه يعني تقرح في اللثه يعني التهاب في العظم وفي الاربطه اللي داخل السنان وبالتالي لازم يحصل خلخله grade واحد يعني ايه grade واحد يا دكتور يعني يعني اي حاجه بتبتدي برقم واحد تبقى هاديه شويه ماشي يعني ممكن علاجها يعني ممكن يرجعوا لاصلهم تاني مفيش مشكله حته بقى 18 سنه هل بقى الدروس اللي ما طلعتش دي هل انت خلعتي دروس دايمه ولا لا خلعتي ادراس دا- دايمه ولا لا لو كنت خلعت ادراس دايمه يبقى مفيش حل غير ان انت تعملي تركيبات او زراعه ولو كنت عشان نسند كمان الاربع سنان دول عشان نسند الاربع سنان دول لازم نصارع بالتركيب باي شكل كان هناخد اتصال اخر ونرجع لكم تاني الو الو السلام عليكم الو ايوه السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته من فضل حضرتك انا عندي 62 سنه تمام والفك الفوقاني تقريبا مفروض فاضي بالكامل اه تمام ما عنديش غير جدرين متركب عليهم مسمارين وعامل كوبري
ماشي يا استاذ حسن انا عايز ازرع الكلام ده كله لكن المشكله اللي هم بيقولوا لي مفيش space عندك يعني في عندك آه، آه، حاجه عيب خلقي او السنان اللي تحت كبرت
اه
فايه الحل في الكلام ده وتخلع اللي تحت كله
يعني تخلع اللي تحت كله واللي تحت طبعا ما هو لو اللي تحت خرج من العظم ووصل لانه يعوض فقد اللي فوق يعني بقى مقسوم على اتنين يبقى شيء طبيعي اللي تحت يا باشمهندس حسن كمان مش مريحينك
طيب آه، آه، ده المشكلة يا باشمهندس إن أنا حسن.
ما بدوخش خالص وعندي مشاكل في المعده نتيجه ان انا ببلع
باشمهندس حسين الامر لله بس علي صوتك معايا شويه انت عايز تقول لي انك انت وصلت للوضع ده والاضراس اللي تحت بعد ما طلعت بنسبه 100% مريحينك لا بس خلاص حضرتك خد التليفون وكلمني بعد ال- بعد الحلقه وانا هجاوبك على سؤالك ده ونعمل ايه بالظبط آه، ده ده برضو يعني شوف كل سؤال بيخلق مساحه آه، المساحة دي بنحاول نشغلها مش بس بالمتصل كمان بالمشاهد يعني انا انا مثلا عندي دلوقتي الباشمهندس حسين بيتكلم على ان هو كل اللي شغله ان هو عايز engage ان هو يعمل replacement ويعوض السنه الفوقانيه طيب اما تيجي تعوض السنه الفوقانيه انت ايه اللي خلاك يا باشمهندس حسين استنيت لما حصل حاجه اسمها passive eruption يعني السنه طلعت ضعف حجمها وعايز اشرح ده بالتفصيل يعني يعني آه، آه، مثلا انا خلعت ضرس او واحد خلع ضرس يبقى في الحاله ديت المفروض ان انا اركبه ليه يا دكتور بقى ما انا باكل وعايش اهو لا لان الضرس المقابل بيحصل له ظهور سلبي وبيطلع في المسافه دي اللي بين الضرسين مكان الضرس المخلوع وبيفقد ب- كمان هو وظيفته يعني الد- الد- الضرس ده كمان بيفقد وظيفته فلازم اخلي بالي كويس قوي من ان انا عشان اخلع ضرس لازم اركب مكانه او احط مكانه ضرس ولو انا غير قادر خالص والموضوع معايا مفيش خالص اعمل ضرس متحرك ب- ببا يعتبر ببلاش بس في الحاله ديت انا بشغل الفراغ اللي خلعت فيه الضرس وبعوض الضرس الثاني اللي قصاده خليكم معانا هناخد صلصه فريد عوض اتصال تاني من الاردن ألو- الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش يا دكتور تكملة السؤال ان عاملين ريحة برضو مش كويسة سنتين هاي السنتين مش عاملين عاملين عارفه ريحة مش حضرتك كويسة.
يا استاذه يا ام فريده لو حضرتك ضغطتي على الحته دي اهي شوف الحته اللي انا بشاور عليها دي لو ضغطتي عليها هتلاقيها بتطلع صديد من تحت
ما هو انا كشفت والدكتورة نشفته جدا بتقول ما عادش في اي شيء من سنة فاتت بص كمان.
حضرتك المفروض الحل النهائي اولا خلع انا ضده تماما الخلع انا ضده تماما الحل النهائي ان حضرتك عارف يا تعملي دكتور تروحي لما بسمع الجراح وأسمع التلفزيون ده مش عارفة يا استاذه يا ام فريده تروحي الجراح اسنان جراح يعمل لك حاجه اسمها root resection انت كده واضح ان الدكتوره عملت لك علاج عصب بس ما زال متبقي بعض الخلايا الصديديه تحت الجذر عشان كده لما بتيجي تضغطي يبقى في الم الضغط عليهم يبقى في الم فحضرتك بتعملي حاجه اسمها root resection يعني بتيجي من بره هنا موضوع بسيط خالص الدكتوره بتفتح فتحه حوالي سنتي او دكتور الجراح وبيشيل جزء من الجدر وبتنتهي المشكله دي تماما وبتعملي طربوشين عليهم خليكم معانا هناخد اتصال اخر محمود ام محمود ام احمد ام احمد ام احمد ام احمد أيوة.
آه، معلش مش مش اتفضلي حضرتك يا ام احمد اتفضلي آه، لو سمحت يا دكتور آه، انا اسناني كلها بتوجعني آه، كلها كده آه، اروح للدكتور آه، يحشي لي حاجات آه، ما يعني ما ما- ما- يحشي وبعدين بعدها بشويه اسبوع الاقي سنه تانية توجعني آه، كده رحت له اخر مره عشان آه، سناني جالي من دي بتوجعني كلها اعتقدت ان هي داخل العقل قال لك آه، ده هي ملتهبه وكده واداني آه، آه، دواء مسكن ومضاد التهابات اللي هو كتافلام دوت وفي الاخر ما ما فيش فايده اكتشفت ان هي السنه اللي قالوا لي هي بتتلخلخ شويه آه، وكنت بيص- بصحى من النوم عشان بالوجع دوت بس ف... فالسن آه، ب- دلوقتي بيوجعني كله بيوجعني و- آه، الجهه كلها بتوجعني ما أناش عارفه حتى ان هي هي السنه دي اللي بتوجعني اكتشفت ان هي مش هي اللي بتوجعني ده اللي جنبها او اللي جنب اللي جنبها ما أناش عارفه هو وسني كلها بتتلخلخ كده وانا عندي 30 سنه و... ومش عارفه حاسه ان عندي نقص كالسيوم ولا ايه في السنان دي عندك كام سنه عندك كام سنه يا ام احمد 30 طيب حاضر هجاوب سناني كلها بتوجعني يعني
آه، ام احمد بتشتكي من الم في الناحيه اليمين في بقها هي مش عارفه ممكن يكون سببه ايه فطبعا عماله تقول لا جايز عشان السنه دي فيها حركه شويه جايز عشان مش عارف ايه جايز عشان إيه. نرجع تاني نعول كل الامور على آه، تنظيف الاسنان نعول كل الامور على عمليه الكحت والتنظيف للثه يعني ما حدش يروح للدكتور يقول له لمع لي اسناني يعني ايه لمع لي اسناني دي انا ما بهتمش بم- ب- ب- بالمنظر بقدر ما انا لازم اهتم بالانسجه بالبيت اللي قاعده فيه السنه لازم الواحد يدور على جدار البيت نفسه اذا كان الجدار بتاع البيت او السور اللي بيحمي البيت في حاله امان يبقى اكيد اللي جوه البيت هيبقوا في حاله امان السنه لو البيت بتاع السنه والسنه دي قاعده في بيت مكون من كام بقى غرفه آه في آه غرفه عظميه وفي غرفه لحميه نسيجيه وبعدين في شوية ستاير كده بنسميها periodontal ligament pro يعني ما قبل dental سنان ligament أربطة بس جاية كمان بمعنى ligament يعني أربطة حاكمة للسنان زي بالظبط ما نثبت خيمة ونعمل لها اربطه عشان ما تميلش لا شمال ولا يمين وفي نفس الوقت يبقى فيها معامل مرونه عشان حركه المضغ والطحن يبقى في الحاله ديت هندور يا ام احمد على السبب هنلاقي نتيجه التهاب في الاربطه بعد عمل اشعه على الضرس الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن في ال lower right اذا تاكدنا ان مفيش تاكل او نخر في طبقه المينا هي اللي مسببه لك المشكله او ضرس العقل عامل لك مشكله يبقى في الحاله ديت لابد ان انا اركز كويس قوي في ان المشكله قد تكون التهاب في الجيب اللثوي ما بين الاسنان وده على فكره بيدي الم ساعات الم بسيط جدا وساعات بيدي الم آه، يعني في بعض الناس اللي عندها ال pain threshold curve الوجع ده يعني في واحد لما يتشك كده يقول آه، دي بتوجعني وفي واحد لما يتلمس كده يصرخ ده ال pain threshold ففي بعض الناس الالم ده بيساوي او بيعادل الم خراج او الم والعياذ بالله آه، حاجات مش عايز اذكرها وهو التهاب في جيب اللثه لو راحت لطبيب الاسنان وعمل كحت وتنظيف وغيار بماده مهدئه هترتاح وتبقى زي الفل مفيش مشكله خالص آه، هناخد اتصال تاني الو الو آه، طيب ح- لو هتعود الاتصال آه، الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا يا دكتور خلع ضرسي من وانا عندي اربع سنين اه ولغايه دلوقتي مش طالع مش عارفه ليه عندي ضرسين كمان مش ضرس
طيب الدرسين دول قدام ولا في الخلف لا اول ضرسين تحت اول درسين تحت وانت من وانت عندك اربع سنين ايوه طيب وانت عندك كام سنه دلوقتي عندي 13 13 سنه اسمك ايه
سلوى سلمى سلمى برضو ايوه طب ماشي يا سلمى سلوى سلوى سلوى سلوى ماشي يا سلوى هجاوبك يا سلوى على سؤالك ال ال للاسف الشديد موضوع البارشال انودونشا بدا يبان كتير كل حقبه زمنيه بنشوف حاجات كنا دارسينها على وجه ال يعني النشاز يعني maybe قد تحدث بنسبه واحد في المليون وبعد زمن يتغير طبيعة البشر والتكوين وتزداد هذه ال abnormality هذه الحاجات ال- ال- ال- اللي احنا كنا بناخدها على سبيل ان ممكن نقابلها مرة في عمرنا بقينا نقابلها كتير جدا بارشل اندونشا واختفاء احد الاضراس الدائمة وعدم تكوينه من الاصل وعشان كده هرجع تاني واقول شوفوا كل الكلام يقول لي وانا دكتور عندي اربع سنين وانا دكتور عندي ست سنين وانا دكتور عندي اربع سنين وانا دكتور عندي 10 كل ده السن اللي انا بتكلم فيه ان انا لو عملت بانوراما وعرفت جنين السنه ده موجود ولا لا طب هتعمل ايه بقى يا دكتور لا هعمل لا هنضيف لا هنقرب السنان لبعضها بالتقويم هنقرب السنان لبعضها بجهاز صغير كده في سن متقدم هنتابع معدل نمو السنان مع معدل حجم الفك ونحسبها ونست... ونخلي السنان الأساسية الهامة تصطف في مكانها الطبيعي لا هنعمل يبقى ونطبق ال... ال- ان ال prevention is best than treatment ان الوقايه خير من العلاج لابد ان احنا نطبق ان الوقايه خير من العلاج لابد ان احنا نخلي بالنا من ان السنان زي ما بقول بنسبه اكتر تع- نسبه تفوق ال 90% انا اقدر اسيطر على مشاكلها لان هي ممكن علاجها في الوقت المبكر ونتائج العلاج بقدر ما تقدم المريض في الوقت المناسب للعلاج وتاخر العلاج بقدر ما تاخر المريض للعلاج لابد ان انا اخلي بالي في كل فروع طب الاسنان ان احنا زي ما قلنا يعني على قد ما نقدر نبتدي نروح للدكتور بدري يبتدي الدكتور يتدخل بوعي شديد جدا ولما يبقى في موضوع كبير يبقى انا اروح لدكتور واثنين وثلاثه واخد راي واحد واثنين وثلاثه وابتدي انا اكون راي وابتدي استخير ربنا واستعين بالله واشوف انا ممكن اعمل ايه. الحقيقه انا اتمنى ان انا اكون النهارده يعني آه، اولا بشكر الساده المشاهدين على آه، يعني حسن المشاهده وعلى آه، كثره ال- ال- ال- ال- المشاهده و- و- و- و- والاسئله المتنوعه اللي فعلا بتخلق لنا مساحات مختلفه عشان نقدر حتى لو احنا عاملين عنوان للحلقه نقدر نخوض ونجول في جميع فروع طب الاسنان على اساس ان دي حلقه بالقصد الاول هي حلقه آه، تثقيفيه وليست آه، علاجيه اتمنى ان اكون آه، يعني كنت ضيف خفيف عليكم بشكركم وبشكر آه، القائمين على هذا العمل آه، اللي عاملينه طبعا كما آه، ذكرت مرارا وتكرارا آه، لوجه الله آه، ارجو ان الساده المشاهدين يكونوا فعلا بيستفيدوا مش بس بيمروا عليها مر الكرام وللمره الثانيه اي حد عايز استفسار من الدكتور حتى بالدليل الارضي العادي يقدر يجيب رقم الدكتور باسمه ويقدر ان هو آه، يعني آه، يستشيره آه، اشكركم آه، والى لقاء قريب ان شاء الله آه، وحفظ الله مصر
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروة